أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو الدرس العاشر في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من كلام سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب فتح الباب للامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الامام البخاري ورضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم لا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا خرقا إلا أذهبته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته ولا مجاهدا إلا وقد نصرته ولا مجاهدا إلا وقد نصرته ولا مجاهدا إلا وقد نصرته اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على أعدائهم يا أكرم الأكرمين وارزقنا وإياهم لما تحب وترضى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا حديث اليوم حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة شك مالك روى الحديث فينبتون كما تنبت الحبة في حب جانب السيف ألم ترى أنها تخرج صفراء مستوية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث من المبشرات التي يبشرها يبشرنا بها رحمة العالمين سيدنا محمد أهل الجنة لما يدخلوا الجنة وأهل النار والعياذ بالله اللهم لا تجعلنا منهم يا رب واجعلنا من أهل الجنة بدون سابقة عذاب أهل النار يدخلوا النار سبحان الله العظيم الله عز وجل يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيطلعوا سود فيوضعون في نهر يسمى نهر الحياة فيعاد يعني خلقهم من جديد كما تنبت الحبة في جانب السيف الكلام ده احنا كنا وضحناه بتفصيل في حلقات ودروس اثار الاخره ولكن اللي يهمني في الحديث النهارده بالدرجه الاولى يعني ايه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان ايه اللي يزود الايمان في القلب وايه اللي ينقص الايمان من القلب ايه اللي يزيد اليقين في القلب ايه اللي يقلل اليقين في القلب ايه اللي يسلب القلب التوكل على الله ايه اللي يشحن القلب بالتوكل على الله ايه هي معاصي القلوب ايه هي معاصي الجوارح ايهما اشد وانكى هل هي معاصي القلوب ام معاصي الجوارح كيفيه التوبه من معاصي القلوب بعد ان نتحدث ايضا عن كيفيه التوبه من المعاصي بتاع الجوارح وهل في القلوب صغائر وكبائر من الذنوب ولا كل ذنب في القلب كبيره من الكبائر ثم بعد ذلك نتحدث كيف يكون القلب خالص خالصا لله عز وجل ولا يكون فيه شيء الا الله سبحانه وتعالى وكيف كانت قلوب صحابه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كانت قلوب التابعين الذين سلكوا طريق الصحابه وكيف يكون قلب الكافر والفاجر والفاسق والمنافق والبعيد عن رحمه الله وايه اللي بيخلي قلوبنا تكل من العباده او تتعب من العباده او تقنط بعض الاحيان وترجو بعض الاحيان وهل قلب الانسان يشحنه خوف اكثر ولا رجاء اكثر هذا موضوع حديثنا ان شاء الله في هذا اليوم فاللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا يا اكرم الاكرمين ربما قلت في الدرس الماضي جزئية من أهم الجزئيات بس يبدو عبرت على حضراتكم سريعا وأنا عايز درس العلم اللي ما خرجتش منه حد الايمانيه احسن من قبل درس العلم يعني ان شاء الله نكون من اهل الدنيا يعني ما كناش الساعه 10 ونص النهارده نكون من اهل الدنيا باذن الله احسن من الساعه 7 ونص يبقى اعلم ان القلب قد طمست بصيرته ده علامه واضحه جدا ما كانش بعد درس العلم يتشحن القلب ايمانيا وتبقى حالته احسن ويشرح الصبر افضل والاكتئاب يزول والانطلاق البصيره يزول والانسان تتضح له الرؤيه كده ويصدق الى الله عز وجل على بصيره وما يفرحش كل شيء من الدنيا والزوجه والاولاد والغلاء والبنزين كل ده يشغله عن الله عز وجل علق قلبك بالله تمت الدنيا في قلبك فيحيا قلبك باذن الله مش الا كده علق قلبك بالله بس قلنا يوم الاثنين الماضي كما ان العمل المشترك لا يقبله من هو الله يعني ربنا ما يبقاش الايه العمل المشترك كما ان العمل المشترك لا يقبله فان القلب المشترك لا يقبل عليه قلت هذه سريعا يوم الاثنين اللي فات يبدو عندي عليها او يبدو انا ما اديتهاش حقها من الشرح الموضوع بعد شرح كبير الله لا يقبل عملا مشتركا ما ينفعش يعني عمل لله 99% واحد من 100% لغير الله الله اغنى الاغنياء عن الشرك. تصلي تيجي المسجد وتتعب وتقعد للدرس وتتزنى وفي الحر وتدفع مواصلات رايح جاي وتدفع مش عارف ايه وتجيب سيارتك وتركب تعمل لها بنزين وكل المجهود ده كله وتقعد في الدرس وتخرج بعد كده وانت نيتك علشان واحد من اصحابك يقول الولد ده كويس او الشاب الراجل او الراجل ده راجل طيب ويحضر دروس العلم يبقى قد ضاع عملك وحبط عملك. راينا عليا كرم الله وجهه لما وقع عدوه على الارض واوشك علي ان يضربه بصق عدو علي في وجه علي. العدو بتاع ايه؟ معذره في وشه. نفق في وجه علي فأخذ علي سيفه رضيش يقتله ليه يا أمير المؤمنين قال أردت ضربه وقتله أول مرة انتقاما لله عز وجل فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون قتله انتقاما لنفسي فأكون من أصحاب النار إذا هنا العمل خالص بالله ولا عمل فيه أول ما نيجي العمل هتشوف شائعه سيدنا علي خاف على روحه قال لا فاعمل ايه بلاش هكذا وقال اهل العلم الخطأ في العفو افضل من الخطأ في العقوبة هو ماله كده سخن علينا كده ايه الكلام ده نترجمه عربي الخطأ في العفو افرض انت قاضي وكيل نيابة ضابط شرطة اي حد من اللي بيقضي بين الناس لما انت تغلط في مسألة العفو ويصبح تقديرك غلط احسن لا تغلط في مسألة العقوبة صح ولا لا؟ يعني انت لما تغلط وتطلع واحد براءة ويدفع حكم غلط احسن من لما تسجن واحد ويدفع سجن هو اللي غلط ها؟ ابو الغلط الخطأ في العرض افضل من الخطأ ايه؟ في العقوبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الازراء الحدود بالشبهات او سيدنا عمر يعني راوا الحلول ها مش هو يعني ايه؟ يعني اي شبهه كده وقف الحد يعني مش الحد ده عباره عن يعني ها واذا اردنا اقامه الحدود من يقطع على دمنا؟ ها ومن يجلد منه؟ ها تعالى على رفع احكام النهارده اجيب لك 20 واحد يشهدوا عليك انك حرام وانت اشرف الخلق ها او اشرف الناس في مصر ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ وتقطع يدك فانت ما تتعجلش الامور ها اقول لك ايه ما م- م- مشكلتك انك فاهم ها؟ المهم بيسموها في علم النفس الاتقان تثقل بالمعلومه وكل واحد فاهم كل واحد فاهم بطريقته بقى وعلى ذكائك انت فهم الباب ما شاء الله عليكم يعني ذكاء لا قوه الا بالله بس يستخدم في الخير بس يبقى اذا كما ان العمل المشترك لا يقبله تقول في العمل المشترك تقعد تصلي مرات كويس وعشان تقول ان مراتي عايزه تاخد فكره عني ان انا راجل بقوم الليل ضاع عمله تروح تصلي في وسط الناس وتتعب وتنبح عليك الكلاب ورجلك تتلوث حفره ها وتيجي وتقلل نومك وبعد كله تروح محدش شافك فانت لسه حد يشوفك فتقعد في الشغل تقول ايه ال- الهواء سرع كده على الساعه واحدة ربع تلاقي اللي حواليك مع اللوش يعني الله انزعجت انت أكتر. هي مش عماله ربع بس هي 4 ل 10 نسبه الهواء الشمس انت بتسحب الايه خمس المخابرات النفسيه بتسحب الايه المعلومات النفسيه اهو النهارده ما فيش ودن من طين ودن من عجين يعني كل فرصه بتحر قوي لكن الشارع ميدان الدولي كان فيه شويه هواء والله يبقى السير اللي حواليك يتقال واسع بقى وتلاقي تعرفك ان ميدان الدولي كان فيه واسع طلع آه طب كنت رايح فرده ورا الشيخ الشيخ اه انت عايز ايه؟ فبيأتي الحلال صليت وربنا ان شاء الله تقبل خلاص انت رحت بالظبط زي واحده عامله ها حل في الطريق المحترم متسبكه وفيها اللحمه اللي انت يعني بتشوفها كل مثلا ها، كل هلال مره سبحان الله وذبحت دم قلبك وفيها شويه تراب وراحت خلاص خلاص ضاعت الحلة باللي فيه ها سبحان الله فالعمل المشترك الله لا أقبل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ما يقبلش عمل مشترك ولذلك قالوا إيه الإمام أبو حامد وهو شافعي المذهب أبو حامد الغزالي قال إذا دخل مسبوق في الصلاة فشعر الإمام به يعني أنا حسيت إن في واحد داخل إيه جديد في الصلاة يعني جاي ورايا وانا بركة فأطال الإمام الركوع لم تقل الصلاة خالصة لوجه الله مع ان الراجل جاي يعمل ايه اللي ورايا هيصلي قال لا انا عايز صلاة تبقى لله بس اللي حصلك حصلك ما حصلكش وقع ولا جنب واحد خلاص يبقى إذن العمل المشترك لا يقبله وكذلك القلب المشترك لا يقبل عليه بداية وحدود الملائكة استشعرت قرب الخليل من ربه عليه السلام سيدنا ابراهيم شافت كيف ان ابراهيم الخليل له ايه؟ له مكانته عند الله لسان له درجة عالية واتخذ الله ابراهيم ايه؟ خليلا سبحان الله كل سيدنا ابراهيم لله عز وجل ارتفعت به مرقا عاليا فانجب ابراهيم اسماعيل فكانما خطر ببال الملائكه ان ابراهيم سوف يشهد ابراهيم ايه؟ قالوا هينشغل شويه بايه؟ بابنه يعني سيدنا ابراهيم خليل الرحمن يبقى قلب الخليل فيه مين؟ خليله بس صح ولا لا؟ في خليله فالملائكه تقول الله طب هو ايه؟ هيتحجز جزئيه من قلب الخليل ها عن خليله الله يغار على انبيائه ورسله واحبابه ربنا يغار ده مش عايز الملائكه يغفروا بها هذا الخطر فعمل استحاله سيدنا ابراهيم ده دلوقتي لما كبر بلغ معه السعي 10 12 15 سنه ده يزوره بقى اول زياره له الساعه اكتسبه هو وامه عند ايه؟ بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. اول ما دخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام يا مولاي نعم اني ارى بالمنام اني الفح. العجيبه مش مش في تنفيذ خليل الرحمن لامر الله الاعجب ها من صبر الصديق اسماعيل ها على تنفيذ امر الله وضربت لك المثل من قبل لما انا اخد عيالي ومراتي وارميهم في حته بعد السلوم على الحدود بين مصر وليبيا مثلا يعني او هناك في برليف عند حدود عفوا مع السودان واسيب الوقت 12 15 سنه اول زياره ليا اول زياره سلام عليا اهلا حبيبي بابا اقول له انا جاي عشان اتبعك ان شاء الله يعني بس لا وصراحه بقى تفكر رايح بس يعني ما تعرفش ما تعرفش ده ابو عوض المهم تعالى بقى سيدنا اسماعيل فلا يقين بالله يا اهلا افعل ما تؤمر خلاص القران يمدح الاثنين يقول ايه فلما اسلم بألف الايه دي؟ ألف الاثنين مين ومين؟ الخليل والصديق اسماعيل فلما اسلم اسلموا الاثنين ايه؟ امرهما لمن؟ خلاص رب يا ابراهيم نعم رب قد صدقت الرؤيا ها؟ وكأن الله يريد أن يقول أرأيتم أن قلب خليلي ليس فيه إلا أنا مش اللي هو ولا في حد تاني افتح عايز تفتح يا رب في مرضاتك افتح ها؟ اي عمل ولكن ربنا مدعى وابراهيم الذي وفى وفى الذي وفى ازاي؟ قدم جسده للنيران وقدم طعامه للضيفان وقدم نفسه يعني لتنفيذ اوامر الرحمن فعندئذ رضي بنعمه المنعم الخليل سبحانه خلاص ابراهيم الذي وفى وفى وفى تقول سبحان الله فلما ربنا السلام صبر صبر ولذلك من من ادبه وحلمه لسه كنا بنسمع على الشيخ الله يكرمه في- في- في التوبه ها الآن، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعلى نفسه هو يدخل في الاسلام نفسه يدخل في الدين نفسه يسيب علاج البتاع والنحت اللي بيعمله وصناعه التماثيل والكلام الفاضي دي انا سبحان الله الا عن موعده وعلها اياه فضل يستغفر يستغفر عن ابراهيم قال له خلاص ما تستغفرش فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه خلاص يبقى الصلة بأي إنسان تكون صلته عن طريق قربه وبعده عن الله عز وجل فيما أمر لك ما تخش في البواطن أنت وفي القلوب لا يبقى إذا القلب العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه يعني إيه القلب المشترك يعني الواحد فينا في الصلاة تجيله الحزبة اللي ما تقولوش في أي وقت صح ولا صح؟ انا اقول لك انا عن نفسي صح بلاش انا صح صح ونص ما بيجيش ال- ال- ال- ال- يعني حل العقده الا جوه الصدر ها؟ ولا انا في التاريخ لغز كثيره بالتفريق ها وبعدين سبحان الله الشيطان شغلته يشوش عليك صلاتك ولذلك ولذلك اللي ضيق ال- ال- ال- الطرقات بتاعت الشيطان في الدم بتاع ابن ادم وفي قلب ابن ادم بكثرة الصوت كثرة مجالس العلم كثرة ذكر الله كثرة قيام الليل التوكل على الله سبحانه القلب المشترك لا يقبل عليه ما يقبلش لان الله عز وجل ينادي مناد من تحت العرش وانت بتلاقي تصلي على اول ما دخلت الله اكبر يقول ايه المنادي ينادي يقول ايه لو علم ابن ادم لو علم ابن ادم من ينادي من فتل من صلاته من فتل من صلاته شوف ما ما- ما يخرج من الصلاه ليه؟ ده السر لان سيدنا الحبيب يقول وجعلت قره عيني في الصلاه يصلي في صلاة الصبح ب 60 آية من البقرة. قبل الركعة الثانية سمع بكاء الطفل مع أمه. فقرأ ثلاث آيات. خلاص. لأنه قلبه مفطور على الرحمة صلى الله عليه وسلم. ها؟ طيب. إيه اللي بيخليني بقى القلب بتاعي يبقى مشترك؟ ليه مش خالص؟ لأن الإنسان فينا معلق ومتعلق بأمور الدنيا أكثر من الأمر الطبيعي. ازاي يعني؟ أحد العلماء يقول حكمة لطيفة أوي. العطاء العطاء من المخلوق حرمان والمنه من الله احسان صعبة دي اترجمها طب وحدوا الرحمن العطاء من المخلوق حرمان طب ازاي واحد مخلوق يروح مديه 1000 جنيه كده دي حرمان ازاي؟ خلاص؟ لان قد ينسيني الشيطان والقلب المشوش بتاعي ان العطيه دي من العبد ولا اشاهد يد المنعم وهي تعطي يعني هو للاسف الشيطان ينسيني ان النعمه دي من فلان مش من رب فلان فيبقى هنا بس القلب فيه ايه؟ فيه شيء من الشرك اهو يبقى شفت ان ده يقدر يدي ويمنع مع ان المعطي والمانع من؟ يبقى التوحيد انا مش خالص يبقى العطاء من الانسان من المخلوق حرمان حرمك من الايه؟ من التوحيد والمنع من الله احسان طب ازاي ربنا يمنعنا الله؟ وربنا بيمنع الدنيا عن الواحد فينا كما يمنع اهل المريض الطعام عن مريضهم وهم يحبونه. ابنك حرام تربيه، الدكتور قال ممنوع الاكل. الواد يعيط هيموت من الجوع ويبص عليك انك انك جبار وانك مش رحيم وانك مش حنين عليه ها ويعيط ويتألم لكن لو كبر عقله لأدرك أن أباه يعرف مصلحته أكثر منه فهو أبوه بيمنعه من الأكل عشان الواد يزرع إيه بأنه إيه يشفى ويخف سبحان الله ولله المثل الأعلى يمنعك رب العباد سبحانه من أمر من أمور الدنيا لتظل متعلقا به سبحانه يبقى اذا المنع العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان اظن انت نسيت الكلام ده ارجع في كلمات رغم ايه ان الكلام ده مش كلامي لا والله لا هنسيبه الفضل لاهله ها فالانسان بس مجرد يعني يعني لسان طويل شويه بس يعني لكن اتحملونا واحنا بنقول لكم ما علمنا العلماء بارك الله فيهم ورضي الله عنهم ورحم الله من نجم يبقى اذا القلب المشترك ربنا ما يقبلش عليه ما يبصش عليه ليه؟ ليه ما يبصش عليه؟ لأن القلب المشترك ده قلب مشوش والتشويش ده جاي من أمور سبعة هقولها لك إن شاء الله وأنت مع كل من أقوله لك اعرضه على نفسك ويا ترى الموضوع ده فيا وأقول لك الحل بتاعها مش معقول أنا أسود الدنيا في وشك وأقفلها وبعدين أسيبك إيه تروح مجتهد لان انا عايزك تروح ايه وشرح الصلاه اللهم اشرح صورنا يا رب العالمين اول امر يشوش القلب تشويش القلب ينتج منه ايه نقص الايمان تسرب اليقين ضعف التوكل على الله كل دي ثمرات للقلب المشوش شجره مهزوزه اي ريح ايه تهتز اسمع بقى الصحابة بقى دول يقين الذين قال لهم الناس بعد واحد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم عايز اصور لك الصورة المسلمين راجعين مع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الى المدينة قتل من قتل استشهد من استشهد وجرح من جرح والمسلمين راجعين منهكين من الغزوة ودخلوا المدينة وصل الخبر ان ابا سفيان لم الجيش بتاع المشركين تاني وجاي داخل على حدود المدينه عشان يعمل الجوله الثانيه اللي ينتهي من امر الاسلام والمسلمين. ها شو اسمه ايه؟ الذين قال لهم الناس الاخبار وصلت ايه؟ ان الناس الناس اللي هم مين؟ ابو سفيان واللي معاه المشركين دول سبحان الله قد جمعوا لكم فاخشوهم. علموا نفسكم شويه بقى. اسمع بقى اللي حصل. فزادهم ايمانا يا الخوف ده بالنسبه لضعيف الايمان بالنسبه لقوي الايمان يزيد ايمان ها فزادهم ايمانا وقالوا ها حسبنا الله ونعم الوكيل الثمره ايه؟ هل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. شوف كلام ربنا يدي يقين ازاي؟ ها؟ سبحان الله ولما يرى المؤمنون الاحزاب اول ما جابوا الاحزاب في غزوه الخندق هذه غزوه ثانيه فيها خوف ورعب ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما
يعني لما شافوا الخوف قال خلاص سبحان الله الخوف ده هو اللي ينتج الشجاعه في قلب المسلم سبحان الله الخوف اللي هو عند ضعيف الايمان لا يقوى عند قوي الايمان ابن ابي بكر اللي كان لسه ما اسلمش بعد ما اسلم بيحكي لابوه بقى يقول رايتك يا ابي في بدر يعني ابن ابو بكر في جيش الايه؟ الكفار وابو بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فابن ابي بكر بيقول بيقول لابوه ايه؟ ده انا شفتك في غزوه بدر قدامي فكنت احيف عنك. احيف عنك يعني ايه؟ ابعد يعني عن النار. لان ده يعني برضه ابوه مش معقول يضرب هو حتى كافر رابط مش كفر. ولكن ده تعليق على حكايه واحد يقتل ابوه او يقتل امه او يضرب امه ويضرب ابوه ده تعليق بس بعد ما اقول القصه بتاعه الامام بتاع ابو بكر. قال ابو بكر كنت تراني فكنت تحيف عني قال له نعم قال له اما انا لو رايتك لقتلتك ايهما اشد رحمه الابن بابيه ام الاب بابنه الاب بابنه لكن قوه الايمان عملت في قلب ابي بكر ايه مفيش ابن ولا غير ابن ما دام عدو لله الابن ابو عبيده بن الجراح ليه ابوه ها في بس في جيش المشركين راح تخلع عليه اسد كاس هذا الايمان والقران يمدحه برضه اما يحدث بقى اذا ابن ابو بكر اللي كان لسه ما قتلش ما قتلش ابوه واحنا بنسمع عن واحد قتل ابوه واحد قتل ابوه كثير من الناس يلقي يمين الطلاق مرات على زوجته ولما يجي الواحد عالم ونقول له دي طالق يقول لك هذا ده هذا معاه ده ده بيحققها ده اللي واخد اياها ب 10 جنيه ده ويقول لي حلال يروح يديه ال 10 جنيه اياها يقول له توكل على الله حلال يعيش مع ولاده في الحرام يخلف منها يبقى الواد اصلا ده ايه ابن ايه يعني واخد بالك انت وذاك يقول لك يضرب ابوه يضرب امه يقتل ابوه يقتل امه ضرب امه بالشلوت مش عارف رفع ايده على ابوه اول ما يبقى المساله لازم تترجمها الترجمه دي بلاش ترجمه زي كده لان بالغريزه لا يستطيع ابن ان يرفع عيناه الى ابيه او امه شو عينيه ده ايده اللي خلى المسلم ايده ما تتفتح على اخوه المسلم من غير اولاد على ابيه وامه فاذا وقع الامر ان واحد يضرب ابوه او يضرب امه فثق تماما ثق تماما ها ان ده مش ابن حلال على طول كده قضية ايه؟ قضية كثرة الايمان وطلاق البيوت واحد يقول لك اصل انا كنت راحت في الشيخ هو يعمل ايمان تجارة بقى كنت زعلان قوي كنت مش عارف مين اللي قدامك قال له ما كنتش عارف مين اللي قدامك ما وقعتش يا بين الطلاق على امك ليه؟ ولا اختك؟ ولا جارتكم؟ انت وقعت على مين؟ على ذلك يبقى انت عقلك فيك لسه في حته توقن من خلالها ان هذه زوجتك وهي محل للطلاق ليست امك وليست اختك وليست خالتك ولا عمتك ولا ده صح ولا لا؟ اذا كده المساله مش حاجه اسمها بتنافس لا ليه بتنافس؟ خلاص هو المسلمين النهارده لسوء ادبهم مع الله ولبعدهم عن دين الله في حد بيطلق بهدوء اللي بعد ما شرح بعضه بالمحاكم ونشتكي ونفتش الاستخبي وكل واحده تقول كلام والراجل يقول كلام وقال ده يقولوا كلام كلام بقى بعيد كل ده البعد عن دين الله عز وجل لازم يقعدوا في تراضي وتشاور كده يتفاهموا في الموضوع الحياه وصلت الى حد ويجيبوا حكم من اهليه وحكم من اهلها والنفوس كده تبقى راضيه وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم وزي ما قلنا في خطبتين الجمعه اللي اللي, اللي فاتوا سبحان الله فامساكم بالمعروف او تسريح باحسان تسريح تسريح مش تهديد ها مش محاكم لا تسريح ها الواد المعارف يا سيدي يطلعوه من الجيش يبقى فرحان ولا زعلان؟ يبقى فرحان هذا التسريح فانت تسرحها باحسان ولا تنسوا الفضل بينكم ما تفتيش اسرار بيتك عيب عيب ما كانش بالاسلام في الشهامه وانت موت بالشهامه توحدوه لا اله الا الله القلب المشترك القلب المشترك قلب مشوش اولا السبب الاول من تشويش القلب اللي احنا قلناه ضعف التوكل على الله عند الازمات عند الازمه نحتاج نحتاج توازننا الولد فقد البنت مش عارف جابت ملحق الخطوبه اتفخت البنت اتطلقت مش عارف آه الارض اتاخدت الفلوس راحت في شركات طوبات الارض اي هزه ترص الناس المسلمين ايه؟ دليل على ان انت قدامك مناظر بس مناظر ألو من المؤمنين ها سبحان الله حسن البصري دخل على راجل بيعيط ما اسمه قال له عجبا لك أسرك وهو فتنة وبلية وأحسنك وهو نعمة ورحمة ساعات كان عايز إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فإيه أنت ممكن أنت تروح النصب يقول لك أنا عايز 1000 جنيه دلوقتي يا ابني أجيب لك أنا عايز 1000 جنيه دلوقتي تروح تغتشي ولا حاجة تروح النصب عشان ابنك أحزنك أو أسرك وهو فتنة وبلية وأحسنك وهو نعمة ورحمة سيوقف لها على باب الجنة والمش داخل إلا بأبويا وأمي المن صبر من آبائهم وأمهاتهم فألحقوهم بهم في جنة رضوان عربية بكت بس اللي صبر بس اللي- وقليل ما هم قليل ما هم ينادي منادي يوم القيامة بعد ما ينادي على المصلين وينادي على المزكين وينادي على المتصدقين وينادي اللي على اللي معلوش الذنوب بتاعه قال ليقم الذين أجرهم على الله فيقوم قوم قليلون من أنتم؟ أن نحن كنا إذا ابتلينا صبرنا وإذا أعطينا شكرنا وإذا وإذا منعنا توكلنا على من لا يغفل ولا ينام اذكروا الجنة ده أجر على الله بقى ده أجر على الله يبقى أنت إيه الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس نفس القضية قال في البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى آخر الآية البأساء الاضطرار في الناس الضر في الناس المصيبة في الناس ما بأساء الضراء المصيبة في البلد اختبار البلد زلزلوا الزلزال في فين بقى؟ في القلوب في القلوب يحصل ايه؟ زلزال سبحان الله لكن المؤمن سبحان الله ولذلك لما انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم حصل هزه عمر لم يصدق هل من قال ان محمدا قد مات لاصلن راسه عن جسده فلقد ذهب لملاقاه ربه كما فعل موسى كلم الله خبر ابيض تخيل تقول آه، عثمان بن عفان قال كان يسيؤخذ من يده لا يدري اين يسير يعني حصل له توهان لرغم انه مش عارف هو ماشي فين فيقول يجره صدمه قويه جدا عليه علي بن ابي طالب قام فلم يستطع ان يقف من احب الناس الى رسول الله ابو بكر اذا قياسا كان الراجل مين اللي الحزن بتاعه اقوى حزن هو ابو بكر بس هو ابو بكر لان هو بيقول ده احب واحد واقرب واحد وهو الى اخره احنا عارفين كل حزن سبحان الله ورغم ذلك اثار ايمانه ايه راح طالع عليه، يا عمر انا قال له اجلس اه ايه الكلام اللي بتقول من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر قال ايه والله أحسبها نزلت لأول مرة وكأني أسمعها لأول مرة يبقى الإيمان بيحصل له بس إيه ده قلت الرسول ده أقوى ما أصيب به المسلمون حتى قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيه ده يعني تخيل انت سيدنا الحبيب كان بيننا دلوقتي كان يبقى فيه جماعات ها كان يبقى فيه ناس بتضرب بعض ها كان يبقى فيه دول السماء كل واحد عامل لي فيها زعيم في كل حته ها كل واحد واخد له جنب كده ده دوله كذا وده دوله كذا ها ولا كان كله يقوم الى الزعيم الاول ها الله ده الراجل آه، ال- ال- الفيلسوف الايرلندي الساخر بيرنارد شو بيقول ايه؟ لو كان محمد بن عبد الله حيا بين ظهرانينا لحل لنا مشاكل العالم كله ريثما عملنا له فنجانا من القهوه. الراجل الانجليزي بيتكلم عن الرحت ولا انا قهوه مش قهوه المهم يعملها دي فنجان القهوه ياخد شغله قد ياخد عمله قد ايه؟ خمس دقائق ها؟ قال لك في خمس دقائق محمد بن عبد الله قادر على حل مشاكل العالم كله والحق ما شهدت به الاعداء ها لانه كان صلى الله عليه وسلم اتاه الله ما لم يؤتي احدا من العالمين سبحان الله يعني لما لما تلاقيه واحد كده زي زي فضاله ابن عبيد الله لما جاله في بعد عام الفتح و- والرسول نايم تحت الشجره وقال مضغوط قوي ازاي يغتسل وازاي يفتح وازاي لسه كافر لم يشرح الله صدره معه أمس السيف وقف يا محمد سيدنا الحبيب فتح عليه ما قالش ما ترعبش لأن ربنا بيقول له والله يعصمك من الناس ها وانت ماشي في المسجد النبوي في عمود العمود اللي اسمه اسطوانه مكتوب على اسطوانه في الحرس تقول ايه اسطوانه الحرس دي؟ كان في ثلاثه من بني عبد مناف يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذوه من الناس لغايه ما وصلوه للقبله ويفضلوا حارسينه لغايه ما رجعوه الى ان نزلت الايه الكريمه والله يعصمك من الناس قال دعوني لملائكه ربي فان عين الله ترى عليه خلاص خلاص خلاص. سبحان الله ففضالة مسك السجن من يمنعك مني يا محمد الان احد مين اللي يقدر يحوشك عني دلوقتي انا هقتلك دلوقتي قال الحبيب الله فسقط السيف من يد فضالة ايه تتهزز راح واقف كده. لان الحبيب وقف وتبسم تبسم من يمنعك الان مني يا فضالة إيه؟ مين يحوشك عني انت دلوقتي قال له يا محمد كن خير اخي يعني ما تبقاش عصبي قوي كده الله ده انت من شويه يا جدع ده هنا في نوعيه لما تديها على دماغها اه سبحان الله زي اليهود كده يقول لك تاخد ده احنا غلابه ده احنا مساكين ده احنا مضطر- مضطرين ده تسكت شويه يصير زي عباد الله وما ينفعش معاهم الا تدق على الدماغ بس فين اللي يدق؟ ربنا يرسل لهم من يدق يا رب العالمين واجعلنا ممن يدق يا رب العالمين امين يا رب ايه يعني انت مال جهاز واحد كلكم كده من دول ولا حاجه حلوه والله انا اولا فخور بيكم في, في, في, في الحاجات اللي عملتوها من الجمعه اللي فاتت ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله كرمكم الله طبعا لان اخواننا هناك يعني سبحان الله يعني انت ان احييت انسانا من اخوانك في البوسنه والهرسك او في اي مكان هتحط عليه وتسكت ساعه عشان يدافع عن نفسه فكانما احييت الناس جميعا كده لك ثواب هذا ان شاء الله ولو بربع جنيها سبحان الله المهم كن خير اعلم يا محمد هل اتسلم يا فضاله قال له اسلم يا رسول الله خلاص اول مره يطلع منه كلمه رسول الله فيبقى خلاص ايه النور بدا ايه بدا يشاهد له فوضع الرسول يده على صدره فضل يحلف الله لا يريد بعد ان وضع يده على صدري والله كان ابغض عباد الله الى قلبي فما ان رفع يده الا وكان احب عباد الله الى قلبي ربنا اداله مغفرة في هذا الأرض وفي بيت الناس وعنده أمور معينة قال له فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يبقى إذا تشوش القلب يجي من إيه؟ من عدم التوكل على الله عند الإيه؟ عند المصائب ولذلك قال لنا أهل العلم ها إذا كنت في طاعته انت كويس بترجع كباب يعني لكن ال- اللمم مولد يعني كده اه اذا كنت في طاعته وبدا يفتريك فاعلم انه بدا في ان يصافيك يعني ما تبقى ماشي في طريق الله والمصائب الناس عن دماغك تروح اعرف ان ربنا بدا ايه ها يحصل بينك وبينه ايه مصافاه مصافاه ها فلما حصلت المصافاه دي هو بقى برحمته يفتريك ويديك الصبر اللي على قد البلوه اللي يخلي اللي يرجع يرجع ليه؟ ها؟ لضغط ايمانه ياخد المال وياخد صبره قليل. فال antibiotic او المضاد الحيوي مش قد الميكروب. فالميكروب ينطفش اللي هو ميكروب الايه؟ الجزع. لكن لو المضاد الحيوي اللي هو قوة الإيمان واليقين أقوى من الفيروس والميكروب ها يحصل إيه؟ انتصار إيه؟ ده على ده بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سبحان الله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يسوي أبدا بين الأعمى والبصير ولا بين الظلمات والنور ولا بين الظل ولا الحرور ولا بين الأحياء ولا الأموات ولذلك مرض القلوب وتشوش القلب جاي من نقطتين بعد يعني هو جاي من يعني نقطتين اساسيين بالاضافه لايه؟ انا بقول لك قلت لك سبعه فانا قلت لك اثنين والاثنين اللي جايين هقولهم ان شاء الله. المرض نوعين في مرض يأتي للقلب من النفاق وفي نفاق فردي ونفاق جماعي
وفي مرض يأتي من حب القلب وميل القلب للشهوات
الكلام ده يمكن ده بقى فوق شويه لكن احنا خلاص احنا دينا بقى سنوات طويله واحنا دلوقتي انا ما بقولش يعني اراكم ان إن كتاب فتح الباب ولا مش شايفها هو عربي اه بس يعني بس انا بقى بس افضل افكك افكك لغايه ما ده اخر حل نوصل ربنا يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
المرض اللي جاي عن النفاق ربنا قال ايه قال ايه على المنافقين قال في قلوبهم ايه مرض فالنتيجه كانت ايه؟ هل فزادهم الله ايه؟
مرضى والعياذ بالله كفار يا رب النفاق في نفاق فرد له علامات إذا حدث كذب إذا عاهد غدر إذا خاف فجر إذا تمن خان إذا وعد أخلف بس في نقطة إذا وعد أخلف أنت لو وعدت أخوك وأنت ناوي في نيتك ما توفيش الوعد هو ده إيه؟ علامة من علامات النفاق أما أنت توعد أخوك وتيجي الظروف قاهرة تمنعك عن تنفيذ وعدك فلست من مخلف للوعد ولست من المنافقين والمعلومه دي لو المرجين اخذوها الجوابات هتقل الساعه اللي بتوصل لي اننا من ايه؟ من المنافقين ولسه رساله وصار لي الاسبوع ده ده ده رسائل مش رسائل من سيدات فضليات اخوات مريدات ربنا يبارك فيهن ها انني من اخوان الشياطين وانني من المنافقين وسامحهن الله المهم ما دام انت بتوعي ها خلي بالك بتاعي ها وليس في نيتك ان تخلف فلست بمخلف للوعد لكن المخلف للوعد المنافق ان واحد بيوعد وعارف انه ايه مش هيوافق ما توعدش ده نفاق فردي في نفاق جماعي النفاق الجماعي يجمعهم امرين كراهية الجماعة من المنافقين للحكم بما انزل الله وكراهيتهم للجهاد في سبيل الله اي جماعة تلاقيهم يكرهوا كده بلا نفاق على مستوى الجماعة ومن اعان فاسقا فكأنما أعان على هدم الإسلام اللي يعين فاسق أو مبتدع صاحب بدعة يعين على هدم الإسلام والبدعة أحب والبدعة لسبب الأسباب تشوش القلوب البدعة أحب إلى إبليس من المعصية غريبة دي ليه؟ ما نكرهها لأن المعصية ممكن أتوب منها لكن البدعة مش من السهل نتوب منها لما تلاقي واحد درويش يروح يطوف حوالين قبر الحسين سبع مرات خلي بالك يقول له كده بدعه يقول لك ازاي انا بحب الحسين انت ما بتحبوش اهل البيت يقول له بس القران طبعا اللي بيبقى حوالين الكعبه بس ده بقول لك ايه انت بقى عليك من السنيه وهتعقدونا اسكت وكان السنيه دي فرقه من الايه؟ من اهل الضلال ها؟ ياخد يشاركوا لا ندعيه دي السنيه دول الناس يا خبر ابيض ها سبحان الله فصاحب البدعه مش من السهل يتوب لما واحد يألف في الدين حاجة تيجي توقفه لك لا بقول لك ايه لان هواه فيها لان هواه فيها ولذلك كثير من الناس يا سيدنا الشيخ صليت صلاة الاستخارة انت لما دخلت على صلاة الاستخارة كنت ميال لحاجة من الاثنين ولا مش ميال؟ يعني انت نفسك ها تشتري الحاجة دي تقول طب استخير ما دام انت نفسك اصلا فيها ها يبقى الاستخاره هتيجي في صف ايه؟ صف الايجاب لكن انت تدخل على الاستخاره زي ما بيقولوا كمان الانجليز 50 50 يعني 50% 50% لا انت لا ميال لدي ولا لدي وتستخير الله. هناك راي اخر يقول لا انت تستخير الله لو انت مقتنع بشيء مش مقتنع زي امر الزواج. تروح شفت واحده او واحده كانت واحد عايزه تستخير الله في جوازه او جوازه تستخير الله. وده الاستخارة ما بتقول لها او تقول له اتوكل على الله والاستخارة ما فيهاش علاقة بينها وبين الرؤية يقول لك انا عملت استخارة بس شفت رؤية يعني علاقة الرؤية الاستخارة مش شرح الصبر او من علاقة الصبر بس وكان الرسول يعلمنا الاستخارة في كل شيء صلى الله عليه وسلم يبقى تشوش القلب يجي من عدم التوكل على الله عدم صدق اليقين عند المصائب خلي بالك وبعدين النفاق الفردي او النفاق الجماعي وبعدين اصحاب البدع وبعدين من ضمن تشوش القلب الامراض بقى اللي تجيله القلب فيه ثلاث امراض من الكبائر كبار قوي الكبر الحرص الحسد صلوا على رسول الله هات الاخر الحسد قلنا يوم الجمعه ونكمل لا يخلو العلماء علمونا كده ربنا يبارك فيهم يا رب علمونا ايه؟ لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه والكريم يداريه الناس كانوا بيقولوا الكلام ده منين؟ ها؟ خلينا هنا لا يخلو جسد من حسد ولكن اللئيم يبديه زي ما بعطي لك المثل ده كده يروح اللئيم عندك صاحبك او زميلك في الشغل وانت وعارف ان انت عامل الاستبدال معاك وحالتك بالبلد جاي مرض غلبان ملوش حول الاخر فليك عيني ربنا رزقك بعيش السجاده سجاده ولا عشه وكشت الله اعلم انت عامل كتير لما جبتها كان جمعيه لمده سنتين وخدتها انت كل شهر ومش حاسس قادر يجري حسد يقول لك يا اخي مرتبه قال المرتب وانا عايز اجيب سجاده زي مش عارف ويمشي السجاده ويهزها كده جبت دي منين الله يخرب بيتك ما خرب بيتك ده حرام خير ده ده كلام اخر كده وقع هي دي سبحان الله ومش قادر يداري الحسد مش قادر يكتبها فلسفه غصب عنه ها هو ده اللاقين ايه يبديه ها يبديه طلعها ها سبحان الله زي بالظبط ايه وما يقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نفس الناس اللي هم يعني مطلعين عينيكم بيراقبوك هم متغاضين منك وبيحسدوك يا اخي يقول لك رغم كده ومبتسم انت كمان هترجع منه الابتسامه لا اله الا الله لك رغم كده وراضي سبحان الله لا اله الا الله ده ده ده ابو نواس عدى على راجل مقطوع عن ايديه ورجليه والنحل ملموع عليه عينه والزباب مش قادر يهشه والراجل قاعد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله قال له علامه احمد الله شكرا اسمع الراجل قال له ايه بقى قال له احمده ان رزقني لسانا ذاكرا فاذكره به يا سلام على الرضا يا سلام على اليقين والتوكل يا سلام على القلب اللي مش مشوه قلبه مضاعف هذا الحمد تعال للحرص الحرص والغرامة عن أبينا آدم كان حريص على أن يخلد وقال له أنا ملك ها والشيطان دلاه بغرور ها وقال لهم ايه ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ايه الا ان تكونا ملكين او تكونا من الايه من الخالدين حرص ابونا ادم وامنا حواء على ان يبقى مخلد في الدنيا ما يموتش وعلى انه يبقى سبحان الله ملك من الملائكه ما يعملش ذنب يغفر الله عز وجل خليكم انزل بقى يهبكم منها جميعا بعضكم لبعض عدو دخل على الله سبحان الله ادي الحرص واحنا الحرص يختلف من واحد للثاني واحد حريص على المكانة الاجتماعية واحد حريص على جاه واحد حريص على منصب واحد حريص على مال واحد حريص على كل واحد فينا ايه فينا حرص والحرص اهلك اهله امرهم بالشح فشحوا وامرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالجبن فجبنوا سبحان الله ولذلك ايه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال واحد قال له يا رسول الله جاري شجرة بتاعته على الجدار عندي فرقت الجدار شرخته فالرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم بعني شجرتك يعني بيع الشجره وانا مدخلها ايه في السور بتاع الراجل قال له لا يا رسول الله قال طب بعني مكانها قال له لا يا رسول الله قال طب اعطني اياها ويعطيك الله بدلا منها عفقا من عفق الجنه شيخ اكثر من كده الشرف يعني الدين هو ربنا يديك فرع في الجنة والفرع في الجنة يعني له مكان تحتيها صح ولا لا؟ والله الفرع لا يديك فيه يعني له مكان سبحان قال لا يا رسول الله خبر أبيض قال لا لا لا اسمع بقى الأخطر اللي جاي قال أرأيتم أشح من هذا شفتوش أبخس من كده؟ قالوا لا يا رسول الله قال ولكني أعرف من أشح مين أشح؟ الذي يشح بالسلام على المسلمين شو كان عرض السلام في الإسلام إيه؟ ها؟ سبحان الله ولذلك ولذلك ال ال ال صاحبة موسى ها ال ال الرسول لما جت تشتري تسرع تسرع ايه؟ تجي لها حال الصاع قال له رسول الله اني اصرع واتكشف فادعو الله لي الا اصرع فلا اتكشف يعني كده حالة الصرع معرفش هيحصل ايه فالهدوم بتاعتي بالايه؟ شوف يعني الست رغم انها مريضه خايفه ان اثناء مرضها تتعرى لا الستات الحمد لله الذي يقعد على مكروه السواك متعريين من غير صرع لا اله الا الله وخلوا عند الشباب صرع نسال الله الهدايه للجميع سبحان الله فالست من ايمانها خايفه ان اثناء الحاله اللي بتجيلها تستمتع هتكشف امه قال لها اتصبرين وتكوني رفيقتي في الجنه يوم القيامه يا سلام يا حبيب الله يا اللي بتساوي على الخير قالت اصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله لي ان اوصلته الا اتكشف قال يا رب تعالى الله خلاص زي كده حالة الصرع ما بت- ايه ما ت- ما تتكشف لا اله الا الله قال هذه افضل من صاحبة موسى الله طب ايه يا مؤيد- يا رسول الله صاحبة موسى مالها طب الراجل يحكي يحكي مع الصحابة كان ودود اه كان ودود يقعد يدردش معاهم ويحكي لهم التاريخ لان الله اراه ما لم يري احدا صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه الصلاه والسلام الصحابه موسى بيقول لها انا اخذ نعجة من نعاجك ها لا اتريدين ان نعطيك قطيعا من الغنم ام ان تكوني رفيقتي في الجنه ها نديكي قطيع غنم ولا تجد معايا في الجنه قالت لا اريد قطيعا من الغنم يا خبر ابيض على الله ها لكن الرسول قال لا وكنت لا نصحى ها شوف الامة في الله كده قال لا شوف هذه انصح من ايه؟ انصح من من من صاحبة موسى ويحكي عشان ايه؟ عشان يرفع معنويات صحابته صلى الله عليه وسلم يبقى دلوقتي بالحسد وبعدين الحرص ال ال الامر السابع من تشوش القلب او اسباب تشوش القلب الكبر الكبر يعني ايه الكبر؟ الكبرياء صفه من صفات الله فهو المتكبر ولذلك اي واحد يتكبر على عباد الله يبقى اخذ صفه الله عز وجل الله عز وجل يقول الكبرياء ازاري والعظمه ردائي فمن نازعني فيهما ادخلته في ناري ثم لا ابالي واوقف رجل عبد الملك بن مروان يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين فلم يلتفت اليه راح جاي وراح ماسك اللي جنب بتاع الفرس بتاعه يا امير المؤمنين ان نملة استوقفت سليمان بن داود عليهما السلام فوقف لها فكلمها وما انا عند الله باحقر من النملة وما انت عند الله باعظم من سليمان فراح عبد- الامير هو راح نط من فوق الفرس وقعد على راسه قال له نعم ماشي يا شيخ لا ده انت هتقول لنا كده عارف لو قالها لحد من ايام الشعب بقول لك ايه هتسكت علينا يا اخويا آه، اشتري دماغك يا اخويا احنا قبل لك عندنا مصالح ولا عنده مصالح ولا حاجه المهم يا عم خلينا ايه خلينا في الكذب والعياذ بالله ربنا اشفى الصدور سبحان الله الكذب ان ترى رايك وحده هو الصواب وراي مخالفك هو الخطا ده كذب الكذب أن ترى نفسك غير الناس وأن ترى نفسك أفضل من الناس بالعكس بالعكس المسلم دايما يتهم نفسه أنه أقل من الناس وأنه أوحش الناس والدنيا في المقياس كن في الدين ناظرا إلى من هو أفضل وكن في الدنيا ناظرا إلى من هو أقل لكي لا تستقل رحمة ونعمة الله عندك في الدين بص لله احسن منك وفي الدنيا بص لله تحب ربنا و- و- وتجتهد في العباده اما انك في الدنيا للاسف كلنا في الدنيا بص لله احسن تيجي بقى من- ده عنده ولا ده وده وده وده سبحان الله ده في الدنيا في الدنيا ولا بقول لك ايه احنا احسن ناس احنا جميله الانسان حلو قوي احنا بقى ما شاء الله علينا كل حاجه جميله ده رحت عندي واحد ها وبعدين لسه ابتدي انا اقول له كلمتين المولى يا استاذ الكلام اللي كله تقول انا عارفه طب طبعا ايه؟ ما سبحان يعني لا حتى طريقنا يا اخي طبعا اكل سمعك نقول كلمتين خير في البيت ففي ناس كده هو مش عايز يسمع لا يريد ان يسمع سبحان الله ولذلك سبحان الله و و و يعني الله عز وجل لا يريد ان يسمعه خيرا هو اخذ على روح الله ها؟ ولو اسمعه خيرا سبحان الله الكلام يدخل من الولد ويسمع من الولد سبحان الله ولذلك ولذلك هذه هي امراض القلوب الاساسيه امراض القلب الاساسيه السبعه دول نعنيها ازاي بقى علشان دي هي عباره عن معاصي القلوب اصل معاصي الجوارح سهله واحد يغلط غلطه بعينه يتفكر بوزنه يسمع كلمتين مش هو ما يتفكرش يروح برجليه في مكان مش هو يقوم يقول دعاء الاستغفار وما يرجعش تاني المكان الوحش وخلاص ها يعني سبحان الله العظيم لكن لكن واحد متكبر علاجه سهل ولا صعب؟ صعب واحد بخيل سهل ولا صعب؟ ها قال العلماء البخيل لو جاءه يعقوب بقميص يوسف الممزق ليستعير منه إبراهيم ومع يعقوب جميع الأنبياء يضمنون للبخيل إعادة الإبرة إليه لقال ما لي وما ليعقوب ومن يأمن لي أن تعاد الإبرة إليه يفترض وفي أحد البلاد يقال يعني ظواهر فجع الروي يروح يقال حتى عمك إسماعيل الشاكوش يروح يرجع فالقال ما عندناش طب روح لعمك محمود روح لعمك محمود قال ما عندناش روح لعمك عبد النعيم روح لعمك عبد النعيم ما عندناش يلف على خمس ست يقول طيب امرنا لله حتى كشنا بقى والامر لله فصار يا رب فصار يا رب يا خبر ابيض في ناس تشريح في خلاوه في بخلاء والعياذ بالله اه ده مش ده في واحد مش يبخل بالمال لا ده في واحد يبخل بالعباده بالعباده اه والله ليه تبخل بالعباده ازاي يعني؟ يعني ربنا عايز يصليك ويناجيك ويكلمك ويحدثك وسبحان الله العظيم تبص تلاقي العبد عايز يخلص صلاه الصبح والشيخ يزود خمس دقايق في الخطبه يا استاذ الضعيف والمريض والمحاج. ال 55 مليون بقوا الضعيف والمريض والحاج نفضل مدعين الفقر والمسكنه والمرض ولا ايه؟ ها. طب بلاش ولو ابنك ها كان جاي في العماره في السويس وبات ليله هتستناه ياكل ولا هتستناه؟ هستناه ونص ها ده برضه ابني وده برضه ربنا سبحانه وتعالى بس انت اللي مش واخد بالك وده رضا الله ها ولحظه في لحظه كده انت مش عارف الخير يجي لك امتى ها انت ما تعرفش الخير يجي لك امتى فالعكس من هنا لازم يبقى ايه يعني معطاء معطاء عامل زي الارض الخصبه الارض النقيه الارض اللي فيها سبحان الله العظيم ايه العطاء كله تديها تديك سبحان الله فالمسلم من الواجب عليه دائما ان يكون متوكلا على الله ولا يبخل بعباده الله سبحانه نسمع هذا ان شاء الله. صلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض من امراض القلوب ومعاصي القلوب والتوبه يجب ان تكون من جنس الذنب يعني ازاي؟ يعني لو واحد يبخل بالمال بخيل واحد بخيل عايز يعالج البخل فيقوم الليل كله او يقوم النهار كله هل هذا علاج البخل؟ لا علاج البخل ان يطلع على الناس لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ قال ويؤتون الايه؟ المال على ايه؟ على حبه رغم حبه للمال لكن هو بايه؟ بيزيد بيزيد ليه؟ لان انت احيانا واحد يسال سؤال يا اخي انا برضه عايز اطمئن اديني علامه كده ان ربنا يعني آه يعني نظير لنظره رحمه ربنا يرحمنا جميعا ان شاء الله رب العالمين يقول اهل العلم كفى جزاء منه لك على عملك كتاب هذا الإسلام في طاعتك كفى جزاء منه لك في طاعتك أن رضيك لها أهلا صعب ولا إيه؟ صح يعني أنت أنت عايز تعرف أن ربنا بيجازيك خير عن اللي بتعمله أكبر علامة أن ربنا بيجازيك خير أن خلاك أهل للطاعة ممكن تكون اهل المعصيه صح ولا لا؟ يعني كده لما تنهم وتتحمل وتعهد وتسمع وتستفيد ويشرح صدرك وبلغ الله ها؟ وتكون بين يدي المعلم كما قال العلماء كالميت في يد المغسل ها؟ خلاص يبقى ما دام دليل على ان الله عز وجل عايز يكافئك رضي يخل الطاعة أهلا وإلا لحرمك من هذه الطاعة صح ولا مش صح؟ يبقى هو فتح لك هذا الباب الخير فتح لك باب الايه؟ فتح لك باب الطاعة ولو ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الطاعة ورضيك لها أهلا يبقى هو عايز إيه؟ خلاص يبقى ده دليل من الأدلة القوية أن الله عز وجل راض عنك الله مرضى عنا يا رب العالمين يعني ده ده برضه علامة من علامات الرضا بس المهم تخلص عبادتك بتاعتك من أي حاجة تشوشها عشب غرور كبر مش هو تقول اه الحمد لله يا عم احنا بنصلي لا احنا الحي كله اللي احنا فيه ما بيصليش ده الشارع بتاعنا كله حد بيصلي لا بالعكس الاعمال بخواتيمها الاعمال بخواتيمها ما ما تقوليش سبحان الله الاعمال بخواتيمها لان شعر فرعون امنوا بالله رب العالمين لحظات ومن اجل هذه اللحظات قضوا او اخذوا نعيم الشهر كله دخلوا في جنات لا يخرجون منها ابدا الا ما شاء الله ليه صبرهم ساعه فرعون انا اعمل واقتل وافتح واقطع من خلف قال له بما انت قاصر اعمل اللي انت عايزه اعلم بخلف كرتك ها انما تاخذ من هذه الحياه الدنيا اه اعمل يجبك لكن احنا خلاص امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى هذا خلاص أصحابنا عين الشهر كله مؤمن آل فرعون واحد كده من العيلة داخل سيدنا موسى على فرعون هو وهارون ها رب عليهما السلام من ربكما يا موسى رب قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا قال وما بال القرون الاولى عايز تستنشق بقى انت مالك انت انت مالك بالقرون الاولى ها لا بقى الفلسفه نفسها برضه في فرعون وفي ابناء الفراعنه يجي واحد يسالك قول اسمك شيخ نعم الجماعة دول اللي في ألاسكا وما وصلتهمش الدعوة يعني ربنا يحاسبهم ازاي؟ خلاص يعني همك الموضوع ده قوي يا اخي انت تصلي ازاي؟ تتوضى ازاي؟ تعبد ربنا ازاي؟ قول يا سيدي الشيخ نعم يا سيدي هو الحساب في الخط هيبقى باللغة العربية ولا باللغة يا سيدي هتخش وتشوف هتشوف ان شاء الله في على اليوم الصبح على بيتك ايه ده وقت وشه دي اسئله علم لا ينفع رجل ولا يضر العلم ده مش هينفع وده مش يضر لكن لا ازاي؟ اولا خدت الشيخ مش انت قلت ان الجن من النار ايوه يا سيدي يا جن نعم ما هذا الجن من النار طب ازاي بقى يتعذب في النار الجن الكافر هيتعذب في النار قال يعني يقول لك شوف زناتيرك الشيخ ده ما اعرفش هيعملوا كده وبتاع هو ده هنا مخ مش هو اللي يقول كده مخ ايه بس وده يا فالح الله عز وجل جعل في عذاب والعياذ بالله في النار نوعين من النار نار تحرق وفي زمهرير ربنا قال عن عين الجنه لا يرون فيها شمسا الزمهرير ده شدة البرد التي تسقط اللحم من فوق العرق. النار اللي تحرق يدخل فيها مردة الإنس والزمهرير يدخل في مردة الجن، خلاص خلاص استريحت. لكن هو أنت إيه اللي هنا خبر اسأل عما يفيدك. دخل رجل على هارون الرشيد. قال عندي معجزة. قال أعمل حاجة يعني فوق الإعجاز. قال له بتعمل إيه؟ قال اتفرج. معك رسم لا كبر. راح جاب الابره في الارض وقعد ابره ابره ابره الابره تيجي في ايه؟ في ثقب الابره اللي قدامها اه الابره الابره 100 ابره كلهم راحوا ايه؟ تقريبا مغناطه ولا ايه وراحوا شابكين كلهم في بعض اللي قاعدين حوالين امير والاشعاع انه رجل رجل امبارح قال اعطوه 100 دينار وجلدوه 100 جلده لا منهم ايه؟ قال اعطوه 100 دينار لحفظه وسلمه وذكائه طب وجلدوه ليه؟ قال لانه ضيع وقتنا فيما لا يفيد آه الله ايه ده عامل لي حاوي وبلاوي و ها هذا نفس الفهم حلو انت بعد وقت بس وبعد وقت الحاكم السميع آه، سبحان الله في كلام دلوقتي ادوا من الجلد عشان تصير فكره الابر من نفوخ ها هذا بقى جدا فين الكلام ده دلوقتي؟ بتوع الاعلاميين والبتاع ده ده لو واحد زي هارون رشيد دلوقتي هتقول فسبحان الله العظيم العباده بتاعتك طالما هي خالصه لله عز وجل المهم انك تجدد النيه مع الله وانت جاي الجامع انا عايز اسال نفسك سؤال انا رايح ليه؟ انا رايح ليه؟ ما خليش الامر ياخد طول العاده لا انا عايز عباده انا رايح ان شاء الله لان سبحان الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع اتريدون ان تنظروا الى قوم من اهل الجنه قالوا نعم يا رسول الله ايوه عايزين نبص قال قوم بين يدي عالم يعلمهم كتاب الله وسنته يبقى دي كل دي علامات يبقى انت تسال نفسك كنت انا رايح ليه؟ يبقى درس العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه وبعدين اعمر بين الله وقلت لنفسي ايه؟ احسن حد يروح النهارده اروح انا عشان استفيد عامل زي مسافه الحج اروح حج السنه احسن ايه؟ ما حدش يطوف حوالين الكعبه اللي انا نعم سبحان الله ويكثر العدد والناس تزيد وعدد من الصالحين يكثر والدعوات تستجاب والاستغفار يبقى كده الرحمه تنزل من الله سبحانه وتعالى يبقى انت تجدد النيه دايما مع الله سبحانه وتعالى تيجي تنام انا بنام ليه؟ لان تعبان طب ماليش ثواب في النوم يعني بقول انا هنام عشان اقدر اقوم قبل الفجر بشويه اصلي ركعتين وافكر الله راح اصلي يبقى انا كده ايه النوم بتاعي في ميزان حسنات انا باكل ليه؟ انا هاكل عشان جعان لا ده انا هاكل عشان ثلاث حاجات اولا اظهار نعمه الله علي والنقطه الثانيه ابقاء على الحياه اللي ربنا اداها لي النعمه دي النقطه الثالثه لكي اتقوى على طاعه الله عز وجل يبقى انت بتاكل وليس ثواب بتاكل وليس ثواب حتى في جزء احدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته مع زوجته وله بها عند الله صدقة قال أولو وضعها في حرام أكانت عليه وزر قالوا نعم قال إن وضعها في زوجته كان لها أجر ها إذا شوف شوف النية راحت فين شوف النية راحت فين سبحان الله انت رايح الشغل ليش؟ عشان المدير ما يقولش انا واخد مرتبي واخد حوافز واترقى وابقى مدير عام وابقى رئيس قسم وابقى وزير وابقى غفير وابقى مدير لا مش كده ده انا اروح الشغل عشان ابتلق رزق حلال اصرف فيه على عيالي وانفقه في سبيل الله وما تقلش الحاجه من حد ومش تشيل الحد وبعدين لازم عشان احتمال لو انت لم حد للتبرع التبرع دي بعيدا انت بقى شغلك لله يا رب العالمين يبقى انت كل عمل بتلبس وانت جاي ولا خارج الشغل انا بلبس ليه؟ عشان خارج لا لا انا بلبس اولا عشان استر عورتي واظهر نعمه الله علي ولذلك كان الحبيب عندما يرتدي ثيابه كان يقول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي كفاني ما اواري به عورتي واتجمل به امام الناس. يبقى فرد ايه؟ فرد الليل ما كذلك ما من عبد الامام مسلم بيروي الحديث عن الحبيب المصطفى ما من عبد يلبس ثوبه او ثوبا جديدا الروايتين ثوب او ثوب جديد كما ان يصل الى ركبتيه يعني هو بيلبس الثوب طالع لازم الايه؟ من فوق لغايه وصل لغايه ركبته لسه لسه ما كملش لبسه فعلم ان هذا من الله الذي يجي من الله سبحانه وتعالى الا وخرج من ذنوبه سواء ولا يسؤم يعني بيرجع النعمه للمنعم يشوف ان التكفل ولا مهمه جدا في تجديد النيه بصيت في المرايه ليه؟ ها عشان اشوف نفسي كده ارض الهدم عليك هدي الله ده انا ما شاء الله ده انا وزن ثقيل ده انا 118 كيلو لا ده كده هدف ها كده ما ينفعش كده ده الراجل الخايب اللي دخل عليه الحرامي ها فمراته فتحت الباب حرام معاه ده بتاع من السلاح الابيض اللي هيطلع له قانون من السلاح الابيض اوعى تحط تشكيله بيض هيطلع لك اقطع اللحمه بقى وهنا انت حر ما اقول لك اقول لك ماليش دعوه المهم خلينا هنا خلينا مع السجن اللي هي رئيس فتح الحرامات انت كيف؟ انت مش في زينك انا ما اقدرش اعترف لان اسمك على اسم والدتي وانت بيقول لي بولتا بقى بولتا بقى راجل بقى لا ايمان ولا روح تعبان وغلبان ألست محمود بس بيدلعوني يقولوا لي يا زينب برضه يا طب ده من الإمام برضه ده من الإعتراف بدل ما تقوم تدافع عن مراتك تدافع عن زينب أنت حر حر أصل أنا بضحك بضحك منك لأن شايف الدرس تقيل قوي النية والقلب وأمراض القلب لو واحد بقى أحسن واحد يفعل ولا هيحاسبنا ولا إيه؟ لا والله أنا بس عايز إيه؟ افتح صدرك من الشارع من الدرس افتح كده وكان الرسول يمدح صلى الله عليه وسلم وكان لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم ما توحدوا الله لا إله إلا الله بقي في نقطة بقى عشان إن شاء الله نقوم نصلي تجديد النية ما زلت وأكد عليها نظرت في المرآة الحديث كان يوصف ماذا والايه الحمد لله الذي جمل صورتي وحسنها وجعلني من المسلمين اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي يا سلام شو دعوه زي قدام المرايه مش الواد الشاب ولا البنت قاعد تحكي قدام المرايه يفتت شعره ويعمل مش لا لا المرايه دي عشان تبقى تبقى قدام اخوانك يعني مشاهده كده والله سبحان الله وكان الحبيب المصطفى يحب صحابته كده كما زي ما هو كان يلبس انظف الثياب واعصر الثياب وكان يطيب ويعصر وتاسى الصحابه به والتابعون من بعده وكان ابو حنيفه رضي الله عنه يلبس افخر الثياب ويحصل افضل الذنوب ويركب افضل الجهاد وكان يقول ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده طبعا تذكر الله عز وجل ربنا وقع عليك وقع على روحك وعلى عيالك لان ده ايه في ميزان حسناتك يوم القيامه اذا الله عز وجل بفضله ورحمته يقول يوم القيامه اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاللي عنده حبه من خردل مش هيقال لك النار انا عايزين نخلي الحبه دي تبقى شجره والشجره يبقى لها اغصان والاغصان يبقى لها ثمار ودي كل دي فايده ايه؟ دروس العلم ان شاء الله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ان اقوم لصلاه العشاء ان شاء الله كلمتان صغيرتان ان شاء الله الكلمه الاولانيه آه، طبعا آه، يعني نحمد الله ان الدولة حقيقة في موضوع البوسنة والهرسك على مستوى الدولة كلها مهتمة جدا بالموضوع فالحقيقه فضيلة آه، شيخ الازهر اكرمه الله بعد مندوب عنه الى سراييكو وشاف الحاله وشاف الوضع والازهر لم يبخل حقيقه بالمال على اخواننا في البوسنه والحرب كذلك ال- الاوقاف بارك الله فيهم حقيقه عملوا برضه خير كبير آه، كذلك ال- بالامس الحقيقه كانت لفته طيبه من آه، رئيس الجمهوريه ان التقى بابنائنا اللي هم القوات المسلحه الفرقه المصريه اللي رايحه هناك الى سراييفو وكنت اود ان الفرقه دي تصحبها على صفحه عالم من العلماء برضه يعرفهم في الله عز وجل يفهمهم يعني الحاجات اللي هم مش فاهمينها إنه يعني كده لكن آه، يعني خير ان شاء الله كله آه، هذا الكلام احنا برضه بنتعب فيه احنا سعداء فيه ولكن عايز الإسلام الأكبر يبقى منا نحن جميعا كلنا من لم يملك تبرعا ولو ربع جنيه وجنيه واثنين جنيه يملك دعاء إلى الله عز وجل بنصر إخواننا هناك المجاهدين في آه، البوسنة وفي الهرسك اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين وحقيقة ال- ال- القصص الإعجازية التي نسمعها عن آه، ال- ال- القتال والجهاد هناك آه، أشياء يعني يشيب لها الولدان ويذكر المسلم ان هناك لنا رؤوس حربة وصف اول يدافعون عن الاسلام وعن رايه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. فالكلمه الثانيه السابعه ارجو يعني من ال- الاخوه القائمين على المسجد ما يبقاش يضايقوا يعني حد من الاخوه بتوع ال- ال- الجامعه التبرعات لان دول حقيقه جهه رسميه مصرح بها من الدوله والناس مشكورين جابوا لنا الاتصالات اللي هي جمعوها من المسجد وانا فخور جدا بمسجد ابل بن فرات في كم التبرع اللي حصل يوم الجمعه واللي هيحصل النهارده ان شاء الله او يوم الجمعه باذن الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة وخمسين عشرين سبعة وثمانين صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإصرار وأن يجعله عونا لإخواننا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده ونشره خير الجزاء ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة لبحث الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولا تدين